نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم نستشعر ان احنا داخلين دلوقتي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وزي ما بقول لك بقى اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا الليلة دي لقينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد مع شاب من الشباب الشاب ده كان عنده مشكلة المشكلة دي ممكن تكون موجودة عند كتير جدا من شباب الأمة ومحتاجين ان فعلا لو كان النبي بيننا الان كان يعالج مشاكل كل شباب المسلمين ربنا يا رب يجمعهم جميعا مع الحبيب يا رب العالمين على حوضه الانور ليشربوا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها ابدا واحنا معهم ان شاء الله اللهم امين فلما دخلنا لقينا الشاب كان عنده مشكلة كبيرة وداخل على النبي وبيتكلم كلام قد يبدو للإنسان أنه فعلا كلام فيه جرأة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي حنية النبي كانت بتخلي كتير جدا من الصحابة ممكن قد يظهر في الصورة أن هم أحيانا بيقولوا كلام قد يبدو جريئا لكن هو مش جرأة لكن هي زي ما تقول حنية النبي كانت هي اللي بتجرأهم أن هم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة خاصة جدا جدا فداخل يقول للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا حاجة طبعا تمخول الدماغ معقولة في شاب ممكن يخش على النبي أو يخش على عالم من العلماء فضلا عن أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا إيه المتوقع في اللحظة ديت لو ما حدش فينا عارف الحديث ده ولا عارف القصة دي هيتوقع إيه هيتوقع طبعا النبي يقول له أنت ما أنتش عارف أنت بتكلم مين أنت بتكلم نبي هذه الأمة نبي الكون كله صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت مش عارف أن أنا قائد الأمة كلها فضلا عن أني نبي الأمة أنت مش عارف أنت بتكلم مين فممكن حتى إنسان ممكن يشك أن هذا الشاب في خلل في عقله زي ما قلت لك رحمة النبي كانت بتخليه يتجرأ أنه يسأل السؤال دوت ويستأذن الإذن ده يا رسول الله ائذن لي في الزنا فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشعر أن الشاب ده فعلا عنده مشكلة بيعاني منها راح مقربه قال أدنوا مني فقربه فراح مقعده وراح مسح على صدره وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا والذي جعلني الله فداك يا رسول الله أترضاه لأختك أترضاه لعمتك لخالاتك لابنتك راح جايب له يعني إيه طقم المحارم بتوع العيلة كلهم قال له ترضى لحد منهم عياذا بالله حد يقع فيهم في الزنا قال له لا جعلني الله فداك يا رسول الله فجابها له بالعقل كده قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم ثم النبي عليه الصلاه حس فعلا الشاب ده عنده مشكلة الموضوع مش من موضوع ان انا اقنعه بالعقل ان الكلام ده غلط ما هو عارف انه غلط هو لو ما كانش عارف انه غلط ما كانش جاي يقول للنبي ائذن لي ائذن في حاجة غلط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه وطهر قلبه يا سلام والله الذي لا إله غيره محتاجين إيد النبي صلى الله عليه وسلم الإيد الشريفة الجميلة العظيمة ديت تتحط على صدر كل شباب الأمة ويفوزوا بالدعوة الجميلة اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه الشاب بيقول فانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك بعد اليوم عمري ما فكرت في أي حاجة غلط بعد ما نبي بعد ما النبي دعالي وحط ايده على صدري صلى الله عليه وسلم علشان كده درس الليله دي بعنوان رفق النبي بالمذنبين صلى الله عليه وسلم اخويا وحبيبي واختي الفاضله اولا انا بحبكم جميعا في الله وبجد بتوحشوني وببقى مشتاق لكل يوم ثلاث عشان نلتقي هذا اللقاء ربنا يا رب يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى ومع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الله عز وجل هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ومن أسماء المولى عز وجل الرفيق فهو رفيق في شرعه رفيق في أفعاله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ربنا رفيق وبيحب الرفق ويعطي على الرفق من الأجر طبعا والثواب ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحانه وتعالى ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهم إيه سيدنا موسى رسول من أولي العزم الخمسة وسيدنا هارون نبي كريم فربنا سبحانه وتعالى بيقول للاثنين اذهبا إلى فرعون إنه طغى يا سلام حط بقى كده 1500 خط تحت كلمة إنه طغى اللي طغى ده يا رب نعمل فيه إيه قال فقولا له قولا لينا الله لعله يتذكر أو يخشى لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من عذاب الناس قال جل في علاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده والحديث رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم الله يبقى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا ليه يا رب قال لعله يتذكر أو يخشى يا سلام ولذلك سيدنا قتادة رضي الله عنه وارضاه لما كان يقرأ هذه الآية كان يبكي ويقول سبحانك ما أرحمك أو سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى فأخويا وحبيبي اللي انت بتدعوه عمره ما هيكون أسوأ من فرعون وحضرتك يلي بتدعو الناس عمرك ما هتكون أفضل من سيدنا موسى ولا سيدنا هارون عليهما السلام عشان كده إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليان رحمة حتى بالكفار فما ظنك بالمذنبين قال عنه جل وعلا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه أنت هتموت نفسك علشان هم يؤمنوا ما يؤمنوا أو ما يؤمنوش النبي كان كده تحس ان هو قلبه بيحترق نفسه ان الدنيا كلها تسلم لله سبحانه وتعالى نفسه ما فيش ولا انسان على وجه الارض يخش النار اديك مثال صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام النبي وقف وسط الصحابه وفجاه راحت معديه جنازه فقال جنازه من هذه قالوا جنازه رجل في اعلى المدينه يا رسول الله توفي اليوم واحد يهودي كان ساكن في في العوالي كده المدينه ومات النهارده فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة طبعا تعجبوا زي ما حضراتكم كده تعجبتم وإن كان في الحديث مقال فقالوا يا رسول الله إنه رجل يهودي يعني يعني عايزين يقولوا يا رسول الله أنت أنت زعلان على واحد زي ده ده ما يستاهلش زعلك ده راجل يهودي فقال أليست نفسا وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم تعرف تشيل في قلبك الحب دوت لهداية البشر ان انت تبقى من جواك ما بتتمناش هلاك الكفار على قد ما بتتمنى هدايتهم يعني بدل ما تقول يا رب اهلك كل الكافرين اللي على الارض قول يا رب اهدي كل الكافرين اللي موجودين على الارض نفس الدنيا كلها يا رب العالمين يكونوا فعلا عبيد لك يا رب العالمين قلبك يبقى بيتمنى يتمنى الهدايه للبشر كلهم حتى اني كنت اسمع من بعض مشايخي ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه انه كان دايما يدعو ان ان ربنا يجعلنا سببا لهدايه الانس والجن مش الانس وبس شوف قد ايه المؤمن قلبه مليان خير ومليان مليان حب ان ربنا يجعله سبب في هدايه مش البشر وبس بس لا البشر والجن كمان يا سلام حاجة جميلة قوي قوي ان قلبك يبقى شايل الهم الكبير دوت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في يوم من الأيام لما اشتد أذى المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فراحوا يشتكوا للنبي وقالوا له يا رسول الله ادعو الله عليهم يعني يا رسول الله أنت دعائك مستجاب ليه ما تدعيش على المشركين يمكن نخلص منهم قالوا ادعوا الله عليهم يا رسول الله قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما وإنما بعثت رحمة ولذلك في حديث تاني رواه البخاري إن النبي لما أمر أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب بعتوا على رأس سرية وبعدين حصل في السرية دي مشكلة عدد من المشركين قتلوا عدد كبير جدا من المسلمين وكان في واحد من المشركين كان يعني عنده قدرة عجيبة جدا على القتال فقتل عدد كبير قوي من المسلمين أسامة بن زيد لما لقى الراجل ده عمال يقتل في المسلمين دخل هو ورجل من الأنصار عشان يقتلوا الراجل ده فأول ما قربوا منه خد بالك من المش- من المشهد العجيب ده أول ما قربوا من الراجل ده فأول ما لقى السيف داخل عليه والرمح من الناحية التانية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكف الرجل الأنصاري الأنصاري رجع ورا أسامة بن زيد دخل ضربه بالسيف موته فلما رجع كان الخبر وصل للنبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي كان غاضبا فأول ما قابل أسامة بن زيد أسامة بن زيد بقى جاي منتصر وفرحان ومعاه غنايم قال أكيد النبي هيكافئني لا النبي زعلان جدا فقال أقتلت الرجل يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله أسامة بن زيد عايز يقول له هو الموضوع مش كده يا رسول الله الرجل قالها هو خايف مننا يعني ما قالهاش حبا في الإسلام ولا رغبة في الإسلام والحقيقة بجد يعني هو ده الظاهر الظاهر الراجل عمال يقتل في المسلمين فلما لقى السيف على رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال إنما قالها متعوذا يا رسول الله قال هلا شققت عن قلبي فرأيت أقالها متعوذا أم لا الله على الدرس إن النبي بيعلمنا حبايبي إن لو واحد حتى كان بيظهر الإيمان أو يظهر الصلاح إحنا مش هنشق عن صدره ونشوف إذا كان ده منافق أو كافر أو فاسق أو أو الظاهر إيه؟ إنه إنسان صالح خلاص نحكم بصلاحه ولا نزكيه على الله ونكل سرائرهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة يا أسامة حتى قال أسامة بن زيد والله تمنيت أني لم أسلم إلا اليوم عشان ما يكونش الموضوع دوت في ميزان سيئات شفت المشكلة جاية منين بيقول أنا كنت أتمنى الموضوع ده ما بقاش في ميزان سيئات إن أنا أكون قتلت واحد بعد ما قال لا إله إلا الله شفت قد إيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف تاني عجيب جدا في يوم من الايام والحديث في البخاري ومسلم لما جه طفيل بن عمرو الدوسي وكان سيدا في قبيله الدوس اللي هي في اليمن فلما جه والمشركين وصوا قالوا له اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم فانه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء واخيه يعني بيفرق الناس عن بعضها بسبب ان ناس هتبقى مؤمن وناس تبقى تبقوا كافرين فابعد عنه حط قطن في ودانه وبدا يطوف حوالين الكعبه فيقول فابى الله الا ان يسمعني من كتابه خلاص اللي ربنا يقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو معدي حوالين الكعبة كان النبي بيصلي وبيقرأ فسمع القرآن حتى هو حاطط قطن في ودانه اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي فشال القطن وقال يا طفيل أنت رجل شاعر عاقل تعلم الحلو من غيره استمع إلي لعل يكون في خير فراح للنبي عليه السلام قال أنت الذي تزعم أنك نبي قال أجل قال أسمعني مما أنزل عليك فقرأ عليه النبي بعض آيات القرآن فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ورجع اليمن عشان يدعو قومه لكن كان لسه ما تعلمش بقى اللين والرحمة من النبي عليه السلام راح دعاهم بكل غلظة وقسوة ما حدش أسلم معاه غير يا دوب أبوه وأمه وزوجته وفقط رجع للنبي وقال له يا رسول الله ادعو الله شوف حرصه راح اليمن يدعوهم ما استجابوش رجع من اليمن لمكة مرة تانية علشان يقول للنبي دول ما استجابوش شوف قد ايه حرصه على هداية القوم فقال له يا رسول الله ادعوا الله على دوس فإن دوسا قد أبت وعصت ما حدش فيهم عايز يسلم فرفع النبي يديه الصحابة حطوا ايديهم على راسهم ليه؟ قالوا بس هلك الدوس لو النبي دعا عليهم كلهم هلكوا فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان يقول اللهم اهد دوسا وأت بهم فهدى الله دوسا وأتى بهم رجع الطفيل بن عمرو الدوسي وعلموا النبي ازاي يدعوهم فذهب ودعاهم فأسلم على يديه خلق كثير كان من بينهم أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل موضوع الرفق والرحمة بالمذنبين ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بشدة فاه بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبتي في الله رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف موقف جميل جدا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقف مع آه، والد عمران, عمران ابن حسين ووالد عمران ابن حسين كان ساعتها لسه ما أسلمش فالنبي بيسأله بيقول له بيقول له يعني يعني كم كم تعبد اليوم من من آلهة يعني النهاردة بتعبد كم إله فقال سبعة فقال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء كان واخد الموضوع بالكيلو يعني عايز يعبد ستين إله في اليوم يعني فقال ستة في الأرض واحد في السماء قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك لما بتكون خايف من حاجة أو, أو نفسك في حاجة أو بتتمنى حاجة بتدعو مين قال الذي في السماء قال إذا فدع الذين في الأرض واعبد من في السماء ثم قال له يا عم يا حسين آه إذا أسلمت لأعلم لأعلمنك كلمات ينفعك الله بها قال ما هي يا رسول الله قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي بكل هدوء وبكل رحمة وبكل لين كان النبي يخاطب الناس على قدر عقولهم صلى الله عليه وسلم وكان يخاطبهم بكل لين ورحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أخويا وحبيبي لو شفت واحد بيغرق هتموته ولا ولا تمد ايدك وتساعده اكيد هتمد ايدك وتساعده مع انه لو غرق هيغرق في ميه طيب المذنب برضه غرقان غرقان في ذنوب الذنوب دي ممكن توصله للنار فغرقه في النار أشد من غرق اللي بيغرق في المية فمن باب أولى إن أنت تكون رحيم ورفيق ولذلك الطبيب لما واحد مريض بيخش له ما بيخش له ما بيستعملش أول حاجة المشرط لكن أول حاجة ال- الحباية والكبسولة والمرهم والقطرة والدواء البسيط و- و- ودواء الشرب لحد ما آخر حاجة آخر العلاج الكي يبقى إذا المسألة فيها شيء من التدرج وشيء من التبسط وشيء من الرحمة والطبيب لما بيخش له مريض ما بيقولوش مش هيبقى عليك كده في حد في الدنيا يبقى مريض لا طبعا ما بيلوموش على إنه مريض لكن بيتعامل معاه على إنه مريض ومحتاج يتعالج ومحتاج حد فعلا يمديله إيده بكل رحمة وحنية والمريض المرض البدني أهون بكثير من صاحب المرض القلبي الانسان اللي بعيد عن ربنا اللي ما بيصليش اللي مش محجبه اللي بيعق امه وابوه اللي بياكل حرام ده انسان مريض عنده مرض في قلبه ومرض القلب محتاج شيء من القلب وشيء من اللين وشيء من الرحمه ومحتاج ان الكلمه تطلع من القلب توصل للقلب مش محتاج ان انا اتعامل مع الانسان المريض دوت من برج عالي من باب ان انا عايز اقول له ان انا العالم وانت الجاهل او ان انا المطيع وانت العاصي لا محتاج ان انا فعلا يعني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولذلك المولى عز وجل لما ذكر صفات الداعية الناجح قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بعدها على طول قال فذكر إنما أنت مذكر أنت الداعية الناجح بعد الإخلاص أول حاجة صبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وآخر حاجة وذلة الأرض لمن يمشي عليه الله التواضع يا اخوانا تواضع العالم ليه اثر عظيم جدا في هدايه البشر مش ان اتعامل مع الناس على ان هم مش فاهمين حاجه وانا اللي فاهم وان هم عصاه وانا المطيع ابدا لازم ننظر للناس النظرة دي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا هو كل الناس اللي موجودة على الساحة سواء علماء أو إذا كانوا دعاء أو غير ذلك كلهم اتولدوا ما شاء الله طائعين ساجدين لله سبحانه وتعالى أكيد كلنا كنا أصحاب معاصي وما زلنا وما فيش حد معصوم إلا النبي ما تصلى عليه دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما حدش معصوم حتى الصحابة تخيلوا حتى أصحاب النبي ما همش معصومين العصمة للنبي فقط صلى الله عليه وآله وسلم يبقى ما حدش معصوم لكن يعني مع ان الانسان ما هوش معصوم لكن كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه واله وسلم الشاهد في الموضوع ان في يوم من الايام ابو الدرداء صحابي النبي اللي اتعلم على ايد النبي الرحمه واللين والرفق مر فلقى ناس بيضربوا واحد قال ماذا تصنعون قالوا نضربه لاننا وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى قال بل دعوه قال سبحان الله الا تبغضه يا ابا الدرداء قال لا بل ابغض عمله انا ما اكرهوش هو انا بكره الحاجه اللي هو عملها فان تركها فهو اخي قال سبحان الله لا تبغضه وتبغض عملك قال أجل إن ترك هذا الم... هذه المعصية فهو أخي ثم قال لهم ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به ارفقوا بأخيكم ولا تكونوا عونا عليه لا تكونوا عونا للشيطان عليه هكذا بالرفق واللين والرحمة وفعلا العالم هو الذي يعلم كيف يتعامل مع الناس كما قال علي بن أبي طالب العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله سبحانه وتعالى الهداية أخويا وحبيبي أختي الفاضلة الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده قال جل وعلا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والآية دي كان من ضمن أسباب نزولها إن عم النبي والحديث في الصحيحين عم النبي أبو طالب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فضل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سنين طويلة والرجل فعلا قام بخدمات عظيمة جدا للإسلام وللمسلمين وللنبي وياما دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن سبحان الله لم يشرح الله عز وجل صدره للإسلام في آخر لحظة النبي مش سايبه وهو على فراش الموت وداخل عليه يقول له يا, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي فقاعد جنبه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين عمالين يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب قال لا لا أرغب عن ذلك ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لأن أنا خايف أموت يقولوا صبأ وترك دين الآباء والأجداد لكنت أقول دلوقتي لا إله إلا الله سبحان الله ومات كافرا فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يوم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك يا رسول الله قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين اسمع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح إن النبي حدث عن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا واحد ما شاء الله مجتهد جدا في العبادة والتاني كان مذنب فالمجتهد كان دعوته صعبة شديدة شوية احنا بنقول دايما يا جماعة الدعوة الجميلة ارفع شعار البسمة والرحمة يتفتح لك كل القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى فكانت دعوته شديدة شوية فكل ما يعدي عليه يقول له أقصر بلغة المصريين بقى خف بقى يعني فاهم ازاي حاجة كده خبط ورقة يعني ف- فبيقول له ايه اقصر فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت عليا رقيبا انت مالك بيا سيبني ربنا هيرحمني ويغفر لي ومالكش دعوه بيا يعني باللغه برضو ال- ال- الدارجه كده ففي يوم من الايام لقى على ذنب فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه راوي الحديث ده أبو هريرة بيقول والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته دمر حياته وآخرته بالكلمة دي ليه؟ أنت بتتألى على الله أنت اللي بتحكم على العباد فلان في الجنة وفلان في النار أنت مين؟ أنا مين وأنت مين وكلنا مين عشان نقول فلان في الجنة وفلان في النار وفلان ربنا هيغفر له وفلان لا مش هيغفر له وفلان ده داخل الجنة راكب آه، آه، صاروخ آه، آه، سكود والتاني داخل النار راكب طيارة آه، آه، أواكس فاهم إزاي؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يتألى على الله ومين اللي يحكم على العباد الله هو الذي يقدر هذه الأشياء ربنا هو اللي يعلم فلان هيهتدي وفلان لن يهتدي وفلان سيدخل الجنة وفلان سيدخل النار وليس هذا من باب الإجبار عياذا بالله كما يفهم بعض ال- الفرق الضالة لا وإنما علم الله عز وجل علم انكشاف يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون يعلم ان العبد الفلاني وركزوا معايا في الحته ديت وما تشاءون الا ان يشاء الله حته بقى انا مسير انا مخير أنت مسير مخير فلما ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العبد الفلاني لما هيجي الدنيا وهتتعرض عليه كل أسباب الهداية فلان هيوافق وهيلتزم وهيهتدي وهي وهيمشي فعلا على على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخش الجنه، وفلان تعرض عليه كل اسباب الهدايه وتهيأ له كل اسباب طريق الجنه فيرفض طريق الجنه ويسلك طريق النار، يبقى ربنا ما اجبروش على حاجه لكن ربنا يعلم مسبقا ان فلان هيقبل سبيل الهدايه او طريق الهدايه وفلان لن يسلك طريق الهدايه وهذا ليس من الاجبار، يعني لما اقول لك ولله المثل الاعلى، لما اقول لك فلان الفلاني أنا عارف من خلال عشرتي دي إن هو لو أنا قلت له الموضوع الفلاني هيقبله وفلان الفلاني أنا واثق إنه مش هيقبل لكن عموما نتركهم ونعرض عليهم الموضوع فلما تعرض الموضوع طلع نفس الكلام اللي أنا فكرت فيه إن فعلا فلان قبل وفلان لم يقبل ه- لم يقبل هل معنى ذلك إن أنا أجبرته على شيء ده أبدا إنما كل ما في الأمر علمي بهذا الإنسان هو اللي خلاني أحكم عليه هكذا المسألة فالشاهد في الموضوع ان ان ان النبي عليه السلام بيحكي بقى عن الرجلين دولت جه المجتهد قال للمذنب قال له والله ربنا ما هيدخلك الجنه ولا يغفر لك فلما مات ووقف بين يدي الله يوم القيامة الجزء من الحديث النبي بيحكيه عن بني عن بني إسرائيل تمام والجزء الثاني بيحكي إيه اللي هيحصل للرجلين دولت يوم القيامة وده من الأشياء اللي ربنا بيطلع عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فلما وقف يوم القيامة بين يدي الحق جل وعلا قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا ثم أشار المولى عز وجل إلى ملائكته وقال أدخلوه النار ده مين؟ ده المجتهد ثم نظر إلى المذنب وقال أدخلوه الجنة الله أكبر الرواية دي توضحها أكثر رواية الإمام مسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فاوعى حبايبي دي منطقة خطر احذر ممنوع الاقتراب والتصوير اوعى تقرب اوعى تقول فلان ده على الجنة ده خلاص ده واصل فاهم ازاي وفلان ده هيخش النار يقينا وفلان ربنا هيهديه وفلان ربنا عمره ما ربنا هيهديه كانوا بيقولوا ايه عن عمر بن الخطاب والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب ويصبح بعد ذلك عمر فاروق الأمة اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي نزل القرآن موافقا لرأيه في أكثر من 15 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى اوعى تحكم على حد انما لو لقيت انسان صالح نقول نحسبه من الصالحين ونحسبه ان شاء الله ان شاء الله نحسبه من اهل الجنه ولا نزكي على الله احدا آه، وفلان ده يعني آه، نسال الله ان ان ربنا يهديه ونسال الله ان يشرح صدره للالتزام والهدايه انما ما نقولش فلان من اهل الجنه وفلان من اهل النار اخويا وحبيبي لو رايت عاصيا زي ما قلت لك تذكر قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كنت مريض زيه وربنا شفاك فلما تلاقي واحد عاصي يعني مريض ادعي له ربنا يشفيه ما تقعدش تغلظ على الناس وتتعامل مع الناس بغلظه وشده ولو فلان لقيته على معصيه واحد ماسك سيجاره في ايديه ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده تقوم مكسرها من ايده ومتخانق معاه ده مش اسلوب مش اسلوب حبيب قلبي انما الاسلوب الجميل انك تروح تطبطب عليه وتقبله وتمسح على صدره وتعطره وتقول له يا سلام شفت ريحه العطر حلوه ازاي اهو ريحه العطر بتاعك في الجنه تبقى اجمل من كده ألف مليار مره بس لو ربنا يكرمك وتبعد عن السجاير لاني بحبك وخايف عليك خايف على دينك وخايف على صحتك وخايف على فلوسك وخايف على اولادك خايف عليك كلك على بعضك لانك اخويا حته مني وما اقدرش ابدا ان اشوف حته مني بتتالم واسكت واوعى تزعل مني كلمة حلوة تفتح قلب الرجل تخليه يفكر ألف مليون مرة مين ده اللي خايف عليا للدرجة دي لدرجة إنه خايف عليا وخايف على دنيتي وآخرتي وخايف على صحتي وعلى فلوسي وولادي تحس إن إن الراجل ده حتى لو ما استجابش ليك هو بيحبك قوي وممكن في يوم من الايام يفكر في الموضوع دوت مره واثنين وثلاثه ويراجع نفسه ويرجع للكلام اللي انت قلته ويعمل بالنصيحه الجميله اللي انت نصحته بيها لكن يكون الاسلوب فيه رفق ورحمه وحنان فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا هيجروا هيطفشوا لانفضوا من حولك إذا محتاجين الرفق والرحمة أخويا وحبيبي الحاجة الثانية اللي عايز أقولها لك وأنت بتدعو الناس لا تدري بما يختم لك وبما يختم لهذا الإنسان اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى أنت إنسان طائع ربنا يا رب يبارك في كل الطائعين يا رب العالمين أنت إنسان طائع وحضرتك إنسان طائع لله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أنت ماشي قابلت واحد عاصي أو حضرتك قابلت واحدة آه، وقع في معصية وانت بتدعوها بتدعيها وانت بتدعو صاحبك أو, أو زميلك أو جارك افتكر دايما ان انت ما تعرفش لو مرت الايام هيختم ليك انت بايه وهيختم ليه هو بايه لان سبحان الله قد يلتزم هذا الانسان العاصي ويكون احسن مننا كلنا وقد ننتكس نحس نحن عياذا بالله ربنا يا رب يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ده كان اكثر دعاء النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رب ثبت قلوبنا على الطاعه يا رب فلا تدري بما يختم لك وبما يختم له فلازم تلحق نفسك ولذلك في القصة في الحديث في البخاري ومسلم لما الرجل كان في غزو أحد عمال بيقاتل وما ترك شاذة ولا فزة إلا ضربها لحد ما الصحابة راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله فلان من أهل الجنة فاستغرب قال ولما تقولون هذا قالوا يا رسول الله ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى هذا الرجل حدش فينا قاتل النهارده زي ما ده قاتل ده عمل عمايل حاجة يعني حاجة كان أحسن واحد فينا فقال بل إنه من أهل النار حتى كاد بعض أصحاب النبي أن يفتنوا قالوا ده من أهل النار أمال إحنا نروح فين لما يكون أكتر واحد كان بيقاتل النهاردة هيكون من أهل النار فواحد قال له أنا صاحبه يا رسول الله أنا أشوف أحواله وأحكيها لك وبدأ القتال وراحوا رجعوا مرة تانية يقاتلوا خد بالك فالرجل اللي كان بيقاتل قتال شديد دوت جاله ضربة بالسيف في موضع اشتد عليه الألم فأخذ ذبابة الرمح السم بتاعها كده ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا فجاء هذا الصحابي وهو يعني يجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله فقال النبي وما ذاك إيه اللي خلاك تقول كده قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ومات منتحرا فراح النبي مديهم بقى الدرس بقى قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو بينه كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وبالعكس بقى وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينها إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم أخويا وحبيبي ما حدش فينا يدرى هيتختم لنا بإيه ولا هيتختم لهم بإيه نتمنى ان ربنا يرزقنا ويرزق الناس جميعا حسن الخاتمة علشان كده رفقا رفقا بالمذنبين ودي كانت صورة من رفق النبي بالمذنبين تعالوا نكمل صور الرفق الجميلة ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
محباه ولحظة صفاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي في انتظار إيميلاتكم إن شاء الله وانتظار اتصالاتكم مشتاقين لسماع صوتكم إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما أخويا وحبيبي عايزك تكون زي الطبيب الرحيم ولن تعدم خيرا في قلب أي مسلم أي مسلم جواه خير الذكي هو اللي يعرف يخش للمسلم دوت ويقدر ان هو يطلع الخير اللي في قلبه دوت ويقدر يستخدمه بفضل الله سبحانه وتعالى اديك مثال بسيط خالص الامام الحسن البصري رحمه الله رحمه الله ساعه في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش وبعيد عن ربنا تماما يدعوه ازاي لو راح قال له انت ما بتصليش وانت عارف تارك الصلاه آه، كذا و... و... واغلظ عليه في القول ربما الانسان يصد ويعند اكتر وفي بعض الناس بيتعامل مع العنف الدعوي ده بشكل ايه يعني آه، آه، اصرار بقى شديد على الذنب وعلى المعصيه فالحسن البصري لقاه ماشي مره فراح نازل وباسلوب كده جميل وراح مبجح له نفسه وقال له يعني آه، انا شايف نور على وشك ما شاء الله تاذن لي امشي معاك شويه قال له اتفضل فماشي معاه الامام الحسن البصري رحمه الله رحمه الله ساعه ماشي مع واحد عادي فهو ماشي معاه فبيقول له لقى جنازه كده معديه فبيقول له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان لو ربنا احيا الميت دوت دلوقتي حالا فيا ترى ماذا سيصنع فالرجل بفطرته بقى الطيبه اي مسلم فطرته جميله فقال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وصلة للرحم وكذا وكذا وراح معدد له كل أنواع الخير قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمات الجميلة إن أنت تعرف من أين تؤت أو تؤكل الكتف المثال الثاني جميل قوي كان في واحد اسمه زازان زازان ده كان مطرب موجود في عهد الصحابة وكان بيغني صوته حلو قوي كان كل يوم يجمع الشباب قدام بيته ويحط لهم مقاعد كده ومسالد ويقعدوا عليها ويعزف على آه، آلة وترية كده عاملة زي العود وهم يشربوا الخمر ويسمعوا صوته مين اللي معدي؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة فمعدي فسمع صوت جميل قوي فما قالش ايه ده منكر يلا خش خبط خبيط وكسر و... لا عمل حاجة حلوة قوي وقف كده لحظة وبص لزازان وابتسم وقال الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله سبحان الملك حاجة جميلة قوي قوي ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله وراح ماشي زازان شاف ابن مسعود بس هو ما عرفوش فبيقول لهم من هذا قالوا ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا كان يقول راح قالوا له اللي قاله فراح مكسر العود وسكب الخمر هو بنفسه وراح رايح لابن مسعود قال ماذا قلت يا عم قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله فقال أشهدك أني قد تبت إلى الله وراح بكى فابن مسعود راح بكى هو كمان وخده في حضنه وقال كيف لا أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين زازان بعد ذلك التزم وبقى من الذين يحدثون عن سلمان الفارسي وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما في يوم من الأيام كان في واحد اسمه القعنبي القعنبي ده كان راجل قطاع طرق ومش ومشكلة و- و- و- ويعني ودايما ماشي معاه سكاكين وحاجات كده يعني ففي يوم من الأيام لقى الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أعزكم الله راكب حمار وماشي وطلبة العلم ماشيين بيجروا وراه فبيقول لأصحابه وقاعدين بقى بيشربوا خمر وحاجات كده بيقول لأصحابه مين دوت؟ قالوا له شعبة بن الحجاج قال لهم وإيه الشعبة ده؟ انت عارف يعني الانسان لما يكون بيحب اهل العلم عارف العلماء كلهم واحد بيحب المطربين عارف المطربين كلهم كده يعني فقال وايه الشعبه قالوا عالم في الحديث فقال طيب قام واخد ال... ال... ال... السكينه وراح جاري على شعبه وراح موقف عزكم الله الحمار بتاعه وراح قال له ايه مسك السكينه كده وقال له حدثني يلا قول لي الحديث اللي عندك فبص له كده فقال له ما هيئتك بهيئه اهل الحديث شكلك مش شكل طالب علم فراح فاتح السكينة قال له حدثني أو أجرحك هتكلمني ولا يعني أقطعك يعني فاهم إزاي فقال له طيب حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فجه الحديث على الجرح السكينة في إيدين القعنبي راح رميها أو هي وقعت من إيده وبكى وقال قد تبت إلى الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ساب الإمام ومشي وخد بعضه طلع على المدينة تتلمذ على يدين الإمام مالك فترة طويلة جدا لحد ما بقى القعنبي ده إمام كبير جدا بقى يحدث عنه فيما بعد الإمام البخاري ومسلم لكن لما رجع تاني عشان يقابل الإمام شعبة بن الحجاج فأول ما وصل لأمات فما خدش عنه غير الحديث ده بس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كان في شاب انت هتقعد تقول لي بقى انت هتقعد تكلمنا عن السلف كلمنا عن الوقت الحالي عايزين نعرف الناس بتعمل ايه كان في شاب مسلم ملتزم عايش في المانيا في يوم من الايام كان قدامه جار ما هوش مسلم الجار الماني يعني ومش مسلم فالجار الالماني ده جاله سفريه و- وسافر قعد حوالي ثلاث شهور وكان بتاع الجرايد كل يوم يجيب له الجرايد ويحطها قدام باب الشقه بتاعته فالمسلم ما كان منه إلا إنه بقى يجمع كل يوم الجريدة اللي بتيجي الجار النصراني ويحطها له عنده ويشيلها له مرتبة حسب إيه الأيام اللي هي إيه غابها وبعد ثلاث شهور لما رجع راح دخل مسلم عليه وقال له يعني في أمانة عندي الجرايد اللي كان بيجيبها لك بتاع الجرايد شايلها لك كلها يوم بيوم فظن في الأول إن الراجل المسلم الشاب المسلم ده عايز فلوس فقال له لا والله ما أريد مالا قال له ما أنا عملت كده ليه معايا يعني بتشيل الجرائد بتاعتي ليه قال لأن ديني يأمرني بحسن المجاورة إن ديني بيأمرني أن أنا أحسن إلى جاري فقال يعني حاجة عجيبة جدا يعني ومع حسن المعاملة مرة في الثانية في الثالثة ما مر الشهرين إلا وأسلم هذا الشاب على يد هذا الشاب المسلم الدين المعاملة وإن كان نص الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا الدين المعاملة كان في شاب من يوم- في يوم من الأيام كان ساكن في منطقة كلها نخيل منطقة بدوية كلها نخيل وجنبهم مسجد ففي يوم من الأيام هو رايح يصلي لقى رجل من أصحاب النخيل واقف فوق النخلة عمال بينزل البلح وبيجمع التمر يعني فراح مناديله باسلوب مش كويس قال له مش هتصلي يا وراح شتمه شتمه كده مش كويسه التاني من فوق النخله قال له والله لو نزلت لك هعمل فيك وهسوي ومش عارف ايه المهم الشاب راح جاري على ايه على بعيد على بيته على طول عشان التاني ما يشوفوش راح البيت وراح مغير لبسه بدل ما هو لابس مثلا لبس معين راح مغير لبسه راح لابس ايه لبس تاني وراح معدي وجرب اسلوب تاني لقى راجل برضه قاعد على النخله فقال له آه السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له آه، ب- بشرني اخبار التمر ايه اتمنى ربنا يكون كرمك السنه دي ان شاء الله وتكون جماعه آه، تمر طيب ان شاء الله قال له الحمد لله والله عام مبارك الحمد لله قال له طيب ربنا يبارك فيك اظن ان حضرتك تقريبا ما سمعتش صوت اذان العصر قال له لا والله سمعته قال له طب ما ايه رايك يعني اصحابك كده واستمتع برؤيتك وصحبتك ونروح نصلي مع بعض قال له حاضر والله ونزل نزل ومشي معاه وقال له ده انا عدى عليها من شويه واحد لكن كان صليط اللسان والله لو شفته اللي عملته وسويت فيه هو ما يعرفش ان هو نفس الشاب لكن غير اسلوبه لان الاسلوب الرحيم هو اللي هيجني به الثمره بفضل الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي لو تاب المذنب ولو تاب كل العصاة لجنت الأمة كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ولو ظل المذنبون على ذنوبهم لجنت الأمة شي- شرا من وراء ذلك سيدنا موسى عليه السلام في عهده لما آه، آه، انتشر الجدب والقحط وبعدين بنو إسرائيل قالوا له يا كريم الله ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث قال هيا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل خرج إلى الصحراء ووقف وهو ينادي ويقول اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فقال موسى يا رب كيف أسمعهم وهم سبعون ألفا فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ أنت بس قول وأنا هخلي كل السبعين ألف يسمعوا صوتك فوقف موسى عليه السلام على صخرة كبيرة وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي ولئن خرجت فضحت أمام الملأ فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت سحب تجمعت السحب كال ك ك من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب فتعجب نبي الله موسى وقال رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب قال يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كم من العصاة لما تابوا ربنا نفع بهم كل الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب لما تاب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا شوف ربنا نفع بعمر بن الخطاب قد ايه شوف خالد بن الوليد سيف الله الذي سله على اعدائه سبحانه وتعالى شوف خالد بن الوليد كم نفع الله به الاسلام والمسلمين بعدما اسلم شوف سلمان الفارسي اللي كان سبب بفضل الله لانقاذ المسلمين في غزوه الخندق حينما اشار على النبي بحفر الخندق شوف سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه شوف عكرمة بن أبي جهل لما أسلم ماذا حدث منه وفي عصرنا الحالي شوف بقى كثير وكثير وعلى رأس هؤلاء يوسف إسلام اللي هو لما أسلم اللي هو كات ستيفن لما أسلم أسلم على يديه خلق كثير بفضل الله سبحانه وتعالى فلا نكون عونا للشيطان على إخواننا وأخيرا أيها الأخ الحبيب يا من عصيت ربك عز وجل تب إلى الله سبحانه وتعالى واعلم أن ربنا يقبل توبتك وأن ربنا يفرح بتوبتك مين اللي قال كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاه ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وعليه عليها كل أسباب الحياة فانفلتت منه الدابة فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو على تلك الحالة إذ أبصر دابته فوق رأسه فأمسك بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح شفت فرحة العبد لما لقى الدب بعد ما كان هيموت أهو فرحة ربنا وله المثل الأعلى أشد من فرح حينما تتوب فرحة الله بتوبتك أشد من فرحة هذا العبد حينما وجد هذه الدابة فلو بلغت ذنوبك مهما بلغت فلو تبت لغفرها الله لك قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فق- فاغفر لي فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء الحديث لا يحض الناس على الذنب ولكن يحضهم على التوبة بعد الذنب الله فباب التوبة مفتوح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سني يقول له يا محمد كان لسه ما أسلمش إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فيتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان ويقول أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فرجل قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في انتظار اتصالاتكم وسماع صوتكم ولكن بعد الفاصل يعني صلوا على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بحضراتكم في الفاصل الأخير وفي انتظار سماع آه، آه، صوتكم واتصالاتكم وفي انتظار إيميلاتكم إن شاء الله ونقرأ بعض الإيميلات اللي جات لنا الأخت نورهام من أسبانيا أقترح أن تقدم برنامج عن الحجاب الشرعي الحقيقة أخت نورهان ربنا يحفظ حضرتك احنا فعلا تكلمنا عن موضوع الحجاب الشرعي في آه، في برنامجين البرنامج الاولاني اللي هو قاطع هذه المنتجات كنا بنتكلم عن حلقه عن مقاطعه التبرج والبرنامج الثاني برنامج المصارع فكنا برضه بنتكلم عن الحجاب فان شاء الله تلاقي الحلقتين ان شاء الله موجودين آه، اما على موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري ان شاء الله ده حاجه آه، اخت بتقول اشكرك على البرنامج ولبست الحجاب بسببك ربنا يجعله في ميزانك يا رب ويجازيك عنا كل خير آه، الأخت نجاة غازي جرنيتي آه، بتقول آه، لقد وجدت حلقة يوم الثلاثاء 1 مارس آه، النبي ونعمة اليقين مميزة جدا فهي تعتبر كتعبير عما وقع في مصر وتعطي اليقين بأن الله يمهل ولا يهمل جزاكم الله خير ربنا يبارك في حضرتك آه، الأخت ديمة من الأردن بتقول أرجو أن توجه كلمة لأخواتي أريج ورشا أن يلتزمن بالحجاب هم أكيد سامعيننا دلوقتي إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا أخت أريج وأخت رشا إن شاء الله إحنا بنقول آه، ده برنامج بقى ليلة في بيت النبي وعايزينكم بقى تقدموا الليلة دي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام أتمنى إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله وأنا حاسس كده وقلب حاسس والله ربنا يبارك فيكم إن شاء الله بانفراج الأزمة و- وإن شاء الله وحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن هيكون خلال الأسبوع ده من يوم الثلاث ده للثلاث اللي جاي تكون انفرجت الدنيا كلها إن شاء الله ويكون ربنا سبحانه وتعالى حقن دماء إخواننا ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين وإن شاء الله تسعدينا بقى آه، أخت أريج ورشا إن شاء الله وتبعت لنا إيميل إن أنتوا لبستوا الحجاب إن شاء الله أيوة الشيخ معاه أم غازي من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه الشيخ محمود أهلا بحضرتك آه شكرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وقبل عليكم السلام ورحمة الله أنا وبركاته أنا من فرنسا أهلا آه، بيك وحبيت أتكلم معاك آه، في قضية آه، من ناحية آه، الزوجية نعم إذا قدرت يعني آه، تجاوب لي نعم.
آه أنا وزوجي متفارقين عندي عام متفرقين من منذ عام آه، اي منذ نعم، عام نعم.
آه لانه وعندي آه، خمسين آه، أربعين سنه من يوم اللي تفرقت انا وياه نعم إيه، قلت من يوم اللي يعني متزوجين مع بعضنا عندنا عشرين أربعين سنه متزوجين منذ 40 سنة من منذ أربعين سنه نعم.
وعندي آه، سته صغار معاه نعم و ال- ال- الصغير فيهم عنده آه، 21 سنه نعم باهي. آه، طب المشكل- حاولي حاولي يا ام غازي تختصري لنا السؤال بس عشان في آه، يعني اخوات كتيره او اخوه على التليفون اتفضلي فوالا انت انت تع- انت تعطيني يعني الجواب نعم.
من ناحيه يعني ال- المراه التي قررت لا تريد ان تتزوج مع آه، ان ترجع له آه، نهائيا نعم طيب هل هذا حلال او حرام؟
طيب، يعني بص- حاضر.
انا انا تعذبت كثير معه نعم.
ولكن لا اريد ان ارجع له مرة أخرى طيب، هقول- عرفت من خيار نفسي لا آه.
أريد أن أرجع معه أبدا حاضر هقول لك يا ام غازي حاضر عينيا حاضر انا عايز اقول حاجه يا جماعه آه، احيانا بيحصل آه، مشاكل وخلافات بين زوج وزوج وناخد تليفون طب تاني ونجاوب حاضر يا ام غازي اه الاخت ساميه من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا فضيلة الشيخ ربنا يعز حضرتك آه، عايزة اقول لك في الاول آه، ربنا يبارك فيك امين يا رب العالمين وحضرتك عليك ابتسامة يعني الواحد بيشوفها بس بيرتاح يعني ربنا يريح قلوبكم جميعا يا رب العالمين ويحفظكم يا والله رب.
واحنا نفسنا شرفنا من البحر الاحمر ان شاء الله جاي لكم قريب انا الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى يعني ان شاء الله في ك- كم من المحاضرات هبتدي اتنقل فيها بالمناسبه دي اخت ساميه انا مع- خليك معايا على التليفون انا يوم اتفضل.
الجمعه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله بعد صلاه المغرب يا جماعه عليا محاضره في محافظه الشرقيه في قريه س- سنهوت مركز منيا القمح محافظة الشرقية قرية سنهوت مركز منيا القمح يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله وكل أسبوع إن شاء الله هبلغكم إن شاء الله في قناتنا المباركة عن مواعيد آه، محاضراتي في المحافظات إن شاء الله اتفضلي
يعني احنا والله يعني بنحبك في الله كلنا هنا والله ربنا يحبكم يعلم.
ويحفظكم والله إن شاء الله لازم أكون عندكم إن شاء الله قريبا والله ان شاء الله تنورنا ان شاء الله عينيا يا أخت سامية حاضر يا فضيلة الشيخ كنت عايزة اسأل حضرتك آه، اتفضلي دلوقتي انا بشتغل فترتين نعم ال- آه، صلاة الظهر يعني بصليها قبل برجع من الشغل ب... يعني قبل صلاة العصر الساعة كده نعم بس صلاة المغرب بتروح عليا لأن بيجي بيأذن عليا العشاء والمغرب مع بعض وأنا في الشغل طيب احنا ممكن نعمل حاجه اخت ساميه صغيره خالص اتفضل.
ان حضرتك وانتوا في الشغل ربنا يبارك فيكم ويحفظكم تعملوا مصليه كده صغيره كده انت والاخوات اللي شغالين معاكي وتتناوبوا مع بعض يعني ايه وقت صلاه الظهر اه مثلا لو انتوا مثلا عشر بنات شغالين في المكان دوت آه خمسة يروحوا يصلوا والخمسة التانيين يكملوا الشغل وبعد ما دول يسلموا ي- ويخلصوا ويروحوا دول يصلوا وهكذا عشان ما يفوتكمش الفرض ربنا يبارك فيك يا اخت سامية آه اما بالنسبة لاختنا ام غازي ربنا يحفظ حضرتك يا ام غازي لما تكون المشاكل بين الزوج والزوجة آه بعد عشرة عمر 40 سنة لما تكون المشاكل فعلا آه، خاصة بالدين بمعنى انه انسان فعلا بيعينك على المعصية وما بيعينكيش على الطاعة و- و- و- وصحبتك ليه بتبعدك عن ربنا انا فعلا في الوقت ده ما انصحكيش ان انت ترجعي انما لو كان هو انسان لا يؤذيك في دينك وانما فقط اذا في معاملاته في اسلوبه في كلامه الى غير ذلك نتحمل لله سبحانه وتعالى ثم عشان خاطر الاولاد وربنا يحفظك ويبارك فيك لا لو مش عايزه ترجعي له طبعا آه، يعني وعايز تعرف حكم الشرع زي ما قلت لحضرتك لو كان ال- ال- المساله آه، يعني آه، ان انت هتتضر في دينك فطبعا يجوز ليك طبعا ان انت تطلبي الانفصال انما لو كانت امور بسيطه ممكن تتحمليها بنقول نتحملها ابتغاء مرضات الله ثم آه، عشان خاطر الاولاد يطلعوا في جو الى حد ما جو صحي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. آه، ام خالد من ليبيا أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله اسال الله ان يفرج همكم يا رب العالمين وان يزيل هذا الكرب عنكم.
إن شاء الله يا رب أنا نبي نسأل بعض الأسئلة معلش اتفضلي يا ام خالد.
نسأل بالفلاقي عادي
نعم أنا نبي نسأل تو مشكلة طلاق أنا قاعدة ما طلقتش على ذمة راجل باهي والراجل هذا عم يقسي عليا هلبة ويضرب فيا ويعمل فيا كويس وما لي برضه حتى هي مش معاملتني كويس و... ويضرب فيا ومش معاملني حسن حتى المعاينه ما عينش فيا ما يرفعش فيا مش حاسب قيمتي بكل وم- وهم تلف عليا ويكشفوا عليا ومسببين لي مشاكل وخوي يضرب فيا وحتى من حتى من خالي يربط في داري وكله ويطلب مني في حاجات لما تتجمع كلها حرام في حرام ده والناس زوج حضرتك؟
الجاذب والجلالة يعني ليك هيك مخرج يعني لازم تدي حل قاعدة ما خدتش قرار طلاق نعم طب ام خالد ربنا يحفظ حضرتك آه، هو سؤال حضرتك واضح بس انا عايز اقول حاجه آه، لما بيكون في مشكله يا جماعه مستعصيه بالمنظر ده زوجه عايشه مع زوج بيهنها ويضربها ويأذيها و- وفوق ده كله كمان بيطلب منها حاجات محرمه طبعا ونقرا ما بين السطور عايز اقول حاجه في اللحظه ديت احنا بنشوف واضح انه طالما بيطلب اشياء محرمه واضح ان الانسان ممكن يكون آه، آه، ما بيصليش بعيد عن ربنا الى غير ذلك بنجيب حكما من اهله وحكما من اهلها ويحكمها ما بينهم اذا كان يا ابن الحلال ربنا يبارك فيك هتعيش بالمعروف ودي بنتنا ادينا لك يعني حته من قلبنا هتحافظ عليها وتعيش معاها بما يرضي الله وتقيم شرع ربنا في بيتك هتعمل كده يا ابني اهي بنتنا موجوده عندك مش هتعمل كده او ما انتش عايز تعمل كده ومصرة على ان انت تبعدها عن ربنا وتطلب منها حاجات محرمة وتهينها وتضربها يبقى يعني ايه يبقى الفراق بالمعروف ويبقى ربنا ان شاء الله يعوضك خيرا منه ام خالد ربنا يحفظك ويبارك فيك الاخت نوره السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا بحضرتك أنا صاحبي ده خفوت لو أنا مثلا بصلي أنا والدتي جماعة لو- آه، وبعدين مثلا إيه هي تدخل آه، في الجماعة أنا أدخل الأول يعني وبعد كده تدخل بعدي اه يعني انت آه، يا بتصلي جماعة يعني إن شاء الله إحنا الاثنين بتص- بس آه.
أنا أبدأ قبلها يعني آه طيب اقول لحضرتك حاجه يعني ايه انت بتصلي بتبداي وبعدين هي تقوم آه، تلحق بيكي وتصلي معاك بتحسب جماعه ان شاء الله مفيش اي مشكله و- وطبعا المراه زي ما احنا عارفين يا جماعه ان هي غير مطالبه يعني لا يجب على المراه صلاه الجماعه في المسجد لكن ان صلت في المسجد آه، في أم- في وامنت الفتنه ف آه، يعني هذا خير لها ان شاء الله وان ما كانش كده فهي واخده الاجر كاملا وهي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى فربنا ياجرك يا رب ويأجر والدتك وي- ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين صالح الاعمال آه، عايزين نقول حاجه كمان آه، الأخ حسين تاجوري بيقول ادعوا لأبي بالرحمة والمغفرة يا رب يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين قولوا آمين اللهم آمين آه الأخت سارة عطاف من الجزائر بتقول لي ادعي لنا في الاختبارات النهائية وخايفة آه، طيب عايز أقول لأخت سارة ما تخافيش هي كلها امتحانات خدي بالأسباب وتوكلي على رب الأسباب سبحانه وتعالى وأخلص النية لله وروح الامتحان وتذكري وانت داخل امتحان الدنيا تذكري امتحان الآخر يوم ما تقفي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى فيسألنا عن كل صغير وكبير فيهون علينا امتحان الدنيا أمام امتحان الآخرة المهم إن احنا ربنا يكرمنا وننجح في آخرتنا وبرضه ننجح في دنيتنا لحسن حد يقول بقى الشيخ عايزنا ننجح في الآخرة ونسيب الدنيا لا عايزين ننجح دنيا وآخرة ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين آه، آه، الأخت شيماء ادعوا لي يا شيخ بالثبات وحفظ القرآن والزوج الصالح ربنا يثبتك ويرزقك حفظ حفظ القرآن والزوج الصالح ليكي ولكل أخواتنا اللي سامعيننا إن شاء الله الأخت سوزان من أمريكا ادعوا الله آه، لفلسطين أن تتحرر من اليهود أنا فلسطينية يعني أسأل الله عز- عز وجل أن يفرج هم إخواننا في فلسطين وأن يعني آه، آه، وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر وأن يخلص إخواننا في فلسطين من هؤلاء الملاعين اللهم آمين آه، الأخ آه، س- سليم حساني أو ح- آه، حساني من الجزائر ادعو لي بالشفاء آه، أنا معاق وأتعالج أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما أنت وكل مرضى المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين الأخت مروة فرج من الجزائر بتقول هل المرأة لازم تلبس ال- الجوارب في الصلاة ولا ممكن تكون تصلي من غير جوارب؟ عايز أقول حاجة يا أخوانا أو أخواتنا آه، المرأة آه، ينبغي أن هي تلبس الجوارب وهي بتصلي عشان لا تظهر آه، قدميها، لكن إذا كانت تلبس ثيابا في في البيت ثيابا فضفاضة بحيث وهي ساجدة رجليها ما تبانش فلا حرج في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. آه، ال- آه، أختي ندى أحمد بتقول بالنسبة للذهب الذي تلبسه المرأة من أجل الزينة اللي هو ذهب الزينة مش التجارة هل عليه زكاة؟ الحقيقة العلماء انقسموا إلى ثلاث أقسام قسم منهم بيقول آه عليه زكاة كل سنة زيه زي أي ذهب معدل التجارة وفي آه، علماء قالوا معلوش زكاة بالمرة لكن الرأي الوسط وهذا الذي آه، دين الله عز وجل به هو رأي المالكية في أن هذا الذهب اللي هو للزينة بتخرج زكاته مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر ربع العشر 2.5% طيب آه، ما حكم تأخير الصلاة عن موعدها حرام إلا لضرورة يعني تأخير الصلاة عن موعدها لا يجوز إلا لضرورة كان يكون مثلا الإنسان آه، عنده أي ظرف خارج عن إرادته فاضطر لتأخير هذه الصلاة فهنا يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى الأخت فاطمة من فرنسا بتقول عندي ثلاث بنات ودي مشكله كبيره قوي يعني دي من ضمن المسالب الصعبه ل- للمعيشه او ل- ل- لطاله المعيشه في بلاد الغرب احنا يا جماعه ما بنحرمش المعيشه في بلاد الغرب لكن بضوابط الاسلاميه ان انا آه، ما ما ما اذوبش في هذا المجتمع الغربي وانسى هويتي الاسلاميه ما ما اتركش العبادات والفرائض من اجل مجاملتهم ما ادخلش في ديانه اخرى عياذا بالله واترك دين الاسلام واكفر بالله سبحانه وتعالى ما افعلش شيء محرم ما اكلش لحم خنزير ما اشربش خمره ما ما, ما افعلش الاشياء اللي هم بيفعلوها لكن ان كنت هعيش هناك من اجل الحصول على شهاده علميه لا استطيع الحصول عليها في بلد مسلمه فيجوز ان أنا اروح لكن بضوابط ان انا احافظ على ديني وفي نفس الوقت كمان ادعو الناس الى ديني اكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى فالاخت بتقول انا بنتي متجو... بناتي ثلاث ثلاث بنات متجوزين من شباب مسيحيين هذا لا يجوز لا يجوز ان اي واحد مش مسلم يتزوج مسلمه ابدا يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابيه انما لا يجوز للمسلمه ان يتزوجها رجل من اهل الكتاب ابدا بالمره وهذا الزواج محرم واخت فاطمه الحقي بناتك وافصليهم وافسخي العقد هذا من هؤلاء لان هذا لا يجوز مين معانا يا أستاذ شريف ابو محمد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ حمود مرحبا يا ابو محمد لو سمحت لو سمحت آه، آه، انا حياك الله آه، لو سمحت انا زوجتي قبل ست شهور نعم.
كنت رايح في مصر سرقت تحويشتي من 25 سنه
خدت تحويشتك تحويشتي في السعوديه 25 سنه فاعمل لها ايه بقى؟
سر- سرقت تحويشه العمر يعني سرقتها اه سرقت تحويشتي العمر مني آه، انت تأكد ورفعت- انت ور- تأكدت يا ابو ورفعت محمد عليا اللي هي قضيه آه، خلع أي سايب الفلوس معاها في البيت آه.
رحت طلعت مشوار ورجعت لقيت خدتهم ومشيت على اهلها ما شاء الله بارك الله فيها على رأي يا اخوانا ما- ما والله ما قصرت ايه يعني انا دلوقتي وعملت قضيه وعملت قضايا ما فيش فايده فيها طيب هقول لك يا ابو محمد عايز اقول لك حاجه يا راس ايه زوجتك م- معاك بقالها كام سنه ثلاث سنين انت متجوزها من ثلاث سنين من ثلاث سنين اه نعم في بينكم اولاد
نعم في بينكم اولاد
لا لا ما فيش اولاد ما طيب.
ربنا ما كتبش يعني طيب ربنا يبارك فيك يا ابو محمد حاضر تسمع الاجابه حاضر بص يا ابو محمد ربنا يعز حضرتك هي ب- انت بتقول هي خدت تحويشه العمر الى غير ذلك عايز اقول لك حاجه يعني ال ال نحاول في الموضوع اللي زي كده ان انت تحلها بشكل ودي لان انت بتقول ان هي انتوا رجعتوا مع بعض آه، آه، سابتك خرجت بره خدت الفلوس ومشيت يعني انت من الناحيه القانونيه ما تقدرش تثبت عليه اي حاجه واخد بالك ومن الناحيه الشرعيه هي طبعا واضح ان ما مش هتلتزم لا في شرع ولا غيره والا ما كانتش سرقت وبعدين سرقت وعايزه كمان تخلعه يا ربنا يعافينا يعني فانا طبعا نصيحتي ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تكلم اهلها وتحاول تضغط عليهم ان هم يرجعوا لك الفلوس ديت باي طريقه والا آه، اتركها اتركها هكذا يعني لا تطلقها الا اذا ردت لك آه، الفلوس ديت والا هي اصلا مش هتنتفع بالفلوس طول ما هي عايشه معلقه بالمنظر ده لكن انا مش عارف اقول ايه طبعا ما كنتش اتمنى ان انت تتعرض لموقف زي دوت ربنا سبحانه وتعالى يعوضك كل خير ان شاء الله. آه، أم- امة الله من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، شيخ الفاضل بارك الله فيك بارك الله- الله عنك ربنا يعزك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
آه، ادعو لي بالهدايه شيخ الفاضل وبر امي وهدايه اخي عبد الحميد ربنا يهديهم لك ويبارك فيهم يا رب.
والمسلمين السامعين لنا ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب العالمين.
آه، ولي سؤالا بسيطا اتفضلي.
آه، لماذا لم تقدم لنا البرامج التي كنت تقدمها لنا في الفضل على احدى القنوات؟
معلش الصوت بيقطع انا مش سامع حضرتك قلت ايه اذا كنت سمعت يا استاذ شريف قالت ايه قول لي انا الصوت الصوت بيقطع اه ايوه الصوت قطع طيب آه الاخت منى من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا ربنا يخليك الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ اهل الجزائر امين يا رب العالمين ويطول في عمرك ان شاء الله يا ربي ر- ربنا يحفظك ويبارك فيك ويا رب اللهم العالمين امين يا ربي ادعي لي ربنا يثبتك يا اخت منى ويبارك في عمرك و...
يسلمك.
وسلامنا سلامنا والله لكل اخواننا في الجزائر الله يسلمك أن- نح- احنا ايضا بحب ناس مصر كتير الله يبارك فيك يا اخت منى ربنا الله يعزك يسلمك يا اخي وارجوك ادعي لنا بال بالفرج وبالهم الكرب امين يا رب امين يا رب ربنا يفرج يا رب عن امه النبي امين محمد ويشافي كل المسلمين يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع آمين موتى يا رب.
المسلمين يا رب امين امين مع السلامه الله يسلم عمرك يا اخت منى الاخت منى من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي عليكم حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك آه، حضرتك والله احنا بنحبك في الله ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين آه، حضرتك انا كان عندي مجموعة اسئلة كنت عايزة اسأل عليها نعم اولا انا عايزة اعرف حكم الدبلة نعم آه، يعني انا ليا واحدة صاحبتي قالت لي ان الدبلة دي عبا- يعني بدعة نعم انا شايفة عامة ان هي زيها زي الخاتم نعم.
وفي حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام.
هو قال يعني اتخذ آه، لها ولو خاتم من حديد نعم.
فالدبلة زيها زي الخاتم طيب نعم.
آه، ليه هي بدعة لا هو اللي حاصل الاخت منى ربنا يعز حضرتك آه، آه، يعني هو العلماء لما تكلموا في هذه المساله قالوا آه، ان السنه هي الخاتم آه، ال- الدبله هي يمكن آه، يعني مش عايز اقول لك هي يعني حته آه، تحريم انما يكون المفهوم انها فيها تشبه باهل الكتاب ان هم الذين يستعملون الدبله آه، لكن احنا ما بنغلص على الناس ونقول لهم انها شيء محرم لكن فيها تشبه طبعا آه، باهل الكتاب فقالوا الاولى لان اللفظ اللي وصل اللي هو- اللي اللي ورد في الحديث هو آه، آه، التمس ولو خاتما من حديد فقالوا الل- اللفظ ان هو ايه السنه هي الخاتم اتفضلي يا أخت منى طيب حضرتك يعني في حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه والسلام آه، لما سأل الصحابة قال لهم من منكم أصبح اليوم صائما قال أيوة.
أبو بكر أنا اي نعم قال من منكم عدا اليوم مريضا قال أبو بكر أنا ايوه المهم السؤال آه، طيب حضرتك يعني أهم بالنسبة للمرأة نعم طبعا مش عليها الجنائز نعم.
هي مش- المسي في الجنازة نعم فهل لو هي حققت الشروط الثلاثة اللي هي الله.
الصيام وال الله الله على سؤالك يا اخت منى والله انا سعيد جدا بسؤالك والله سؤال جميل ربنا يكرمك يا رب.
فعلا سؤال جميل ان ان النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه مسلم انه جالس وسط الصحابه والنبي دايما يا جماعه كان دايما يحفز الصحابه على الطاعه من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا قال ابو بكر انا قال من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا قال النبي ما اجتمعنا في امرئ الا اربعه دولت الا دخل الجنه طب المراه ليس عليها اتباع جنائز يبقى هي طالما ما عليهاش اتباع جنائز لو جمعت بين الثلاثه دولت لو انها أصبحت صائمة وتصدقت على مسكين وزارت أختا لها مريضة يبقى اجتمع لها الثلاثة والرابعة تعفى عنها فاجتمعت الأربعة عندها يبقى كده تكون من أهل الجنة إن شاء الله دي حاجة جميلة جدا ولذلك أذكر يعني من باب ال- يعني الطرفة كده كان أخ حبيب ليا فبيقول لي يا شيخ محمود أنا قرأت الحديث ده فقلت لازم أنفذه أول ما سمعته منك تاني يوم رحت زرت واحد مريض وتصدقت على مسكين واصبحت صائما بس ما فضلش غير الجنازه ممكن اقتل قتيل وامشي في جنازته وأقول له لا بلاش يعني ايه الطيب احسن يعني صلى على حبيبك الاخ سيد من ايطاليا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود عليكم السلام يا أستاذ سيد حبيب قلبي وعينيا وحشني كتير كتير انت كتير اللي حبيب قلبي وعينيا ربنا يعزك يا رب الله يعني انا بحبك في الله كتير والله حبك بصراحة الذي بحبك أحبتني كتير فيه، ربنا يبارك فيك يا وبالنسبة رب.
لك ان شاء الله جدا ايطاليا ان شاء الله عينيا والله ربنا يبارك فيك يا رب والله بصراحه استاذ محمود يا شيخ محمود بصراحه انا من المنصوره ربنا يبارك وداعي فيك اسلام هنا في ايطاليا ونحبك تجينا زياره ان شاء الله هنا تزورنا ان شاء الله في اراضي ايطاليا ان شاء الله ده انا عينيا قريبا ان شاء الله يكون عندكم احنا ال ال ال السبب اللي كان منعنا ان احنا نوصل لكم الحمد لله آه، يعني آه، زال وان شاء الله نكون عندكم قريب ان شاء الله ماشي
اتفضل السيد ان شاء الله سبحانه تجينا في- ان شاء الله على على على عينينا ان شاء الله وروسنا ان شاء الله ربنا يحفظك.
لو سمحت حضرتك قلت لي تليفون- تليفونك الخاص ان شاء الله إن- إن- إن- إن- الله يبارك فيك اتفضل السيد
إيه والله بالنسبه لشيخ محمود يعني بصراحه يعني نحب ان نعمل مداخله بسيطه ان بعد الثوره اللي حصلت في نعم.
في الدول العربيه يعني صراحه حب الشعوب العربيه في الخارج بصراحه كتير كتير كتير يعني في سواء توانسه المغاربه المصريين ما شاء الله.
كل شيء ما شاء الله صراحه حب كتير كتير حتى هنا في ايطاليا طبعاً. طبعاً.
وصراحه الحمد لله والشكر لله طبعا وهذا تنبؤات عن ال- الاسلام قادم طبعاً.
والايمان يعني زياده في قلوب الناس وسبحان الله يا شيخ محمود يعني من حب نحب إن يعني نصور لك الواقع اللي أنا بنشوفه هنا وبنشوف من الاخوان في المساجد ما شاء الله.
والمساجد الاسلاميه والله راح نبكي عليه كتير كتير بصراحه الله.
من الاخوان اللي في التوانسه والمغاربه والمصريين ما شاء يعني الله.
صراحه حب حب أخ- حب اخوي اخوي اخوي الله.
حتى بكاء على اخواننا في ليبيا سبحان الله نعم.
والله يا استاذ محمود كأ- كأن يعني بصراحة وال- يعني كأن يعني ال- ك- وكأن المهد المنتظر يعني جاء في ربنا على- يبارك على- فيك على الأراضي والله- على والله- على, على الأرض والله يا وعلى أستاذ خير سيد.
الناس والشباب هي ال- الأرض الآن بفضل الله يا جماعة تمهد تمهد لظهور ال- أو, أو الانتشار الإسلام في, ال- في الكون بفضل الله سبحانه وتعالى الشعوب ال- ال- الإسلامية والعربية ما شاء الله ابتدت تفوق وابتدت تحس قد إيه إن فعلا كلنا كلنا محتاجين نقرب أكتر من ربنا ونقول يا رب عشان ربنا يكرمنا و- و- ويزيح عننا ال- ال- الهموم والغموم و- ويقربنا أكتر وأكتر من كل شيء يرضيه سبحانه وتعالى آه، الأخت أم زينة من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا بس عايزة أسأل آه، أنا بنتي تو- متوفية وهي عندها ثلاث سنين وتسع شهور ربنا يرحمها رحمة واسعة آه، فأنا بس عايزة أعرف مكانها فين و- نعم، حاضر.
وعايزة أعرف جزاتنا عند ربنا إيه نعم و... و... وهل احنا هنشوفها ولا لأ في ال...
حاضر يا أم زينة حاضر السؤال واضح بص يا أم زينة ال- ال- لحضرتك ولكل إنسان ابتلي مثل هذا البلاء عايز أقول احنا ذكرنا قبل كده ثلاث أحاديث في الموضوع ده الحديث الأولاني إن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا قبض روحه قا- ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى فقال كيف وجدتموه وهو أعلم يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع لما مات ابنه قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يقول جل وعلا ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ده الحديث الأولاني رواه الترمذي بإسناد حسن الحديث الثاني رواه النسائي بإسناد صحيح إن كان في صحابي كان بي بي- بيقعد مع النبي دايما وكان ليه ابن صغير بيقعد يلعب حواليه فالنبي قال له أتحبه قال أحبك الله كما أحبه فبعد فترة غاب فعرف النبي إن الراجل ده ابنه مات راح عشان يعزيه قال أتحب أن تمتع بولدك هذا آه، آه، أم أنك تحب تحب أن لا تأتي بيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عند يعني كنت تحب إن ابنك ده يعيش ويعمر سنوات طويلة تتمتع بحياته ولا تحب دلوقتي إنك لما تيجي يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية تلاقي ابنك مستنيك يفتح لك أي باب قال بل أحب أن آتي يوم القيامة فأجده ينتظرني على أبواب الجنة فقال له فذلك لك فواحد من الصحابة قالوا أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا قال بل لكلكم حديث الأخير رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة يقينا يا أم زينب إن الطفل لما يموت دون سن البلوغ فهو من أهل الجنة يقينا ان شاء الله ف- آه، آه، ف- فابنك او بنتك اللي مات اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه ان شاء الله ما دام طفل لم يبلغ الحنث لم يبلغ الاثم فهذا ان شاء الله من اهل الجنه وينتظرك بقى عند ابواب الجنه الثمانيه يفتح لك اي باب ويدخلك الجنه ويتبني لك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد ربنا يا رب العالمين ياجرك ان شاء الله عايز ام نهى من المغرب ام طه من المغرب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا يا شيخ يا اهلا يا ام طه أحبك في الله ربنا يحبك ويسترك ربنا يكرمك ادعي لي زوجي مريض نعسان اسال الله ان ربنا يشفيهولك يا رب ادعي لي ادعي لي والله ربنا يشفولك يا ام طه ويطمنك آمين.
عليه يا رب ادعي له، العالمين ادعي له يا شيخ حاضر ادعي له يا والله شيخ.
حاضر والله ندعو له بظهر الغيب يا ام طه ربي يكرم- يكرمك بالجنة إن شاء الله بإذن يا رب الله يا رب يا ام طه ربنا يحفظك أحبك في الله أجي زورنا في المغرب عيني والله على عيني كنا وعلى راسي كنبغيو كنا كنبغيو كنحبك في الله يا شيخ والله وانا احب اهل المغرب والله ربنا يبارك فيك أجي ويحفظك زورنا في المغرب مدينة فاس حاضر ان شاء الله قريبا نكون عندكم ان شاء الله حاضر ربنا يزكيلك في أطفالك ان شاء الله الفتره الجايه والله هيكون كثير السفر ل- لكل ادعي الد- معك يا شيخ الله يبارك فيك يا ام طه ادعي لي الولادي حاضر والله ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب العالمين جزاك الله خير يا ام طه عايز اقول يا جماعه آه، طيب احنا فاضل لنا قد ايه دقيقتين طب انا عايز اقول حاجه بقى قبل الدقيقتين طيب معلش عايزين نقول الواجب بقى يا جماعه لحسن ننسى ما ينفعش كده نعدي الحلقات من غير واجب عايزين واجب ركعتين قيام ليل نحافظ عليهم الحاجه الثانيه صيام الخميس والاثنين ربنا يبارك فيكم الحاجه الثالثه نكتر نكتر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها مباشره ندعو لاخواننا ان شاء الله في ليبيا واليمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين آه، ونكتر من لا حول ولا قوه الا بالله ونحافظ على ال- ال- 12 ركعه الرواتب اللي هم اللي اللي يصليهم في اليوم والليله يتبني له بيت في الجنه اثنين قبل الفجر اربعه قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء آه عايز اقول حاجه ثانيه ان شاء الله الحلقه بعد ال- بعد ما تخلص مباشره بساعه خشوا شوفوها ان شاء الله على قناه اقرا موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري ان شاء الله الحاجه الاخيره كنت عايز اقولها او اللي قبل الاخيره الاخوه اللي, اللي اشتروا كتاب آه، ليله في بيت النبي اللي انا وريته لكم المره اللي فاتت الكتاب قالوا ما لقيناش فيه الحلقات بتاعه الجزء الاولاني من ليله في بيت النبي ايوه صح لان انا قلت لكم في الجزء الاولاني من برنامج ليله في بيت النبي درست كله من كتاب بتاعي أيضا اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد لأن كان كل الموضوع عن الزواج أما الجزء الثاني اللي احنا بدأناه من بعد العيد ولسه ماشيين فيه فهو ده الجزء الثاني اللي صدر اللي هو بين إيديكم هو ده اللي احنا درسنا منه بعض الحلقات ولسه هندرس منه بقية الحلقات عشان هم استغربوا قالوا ما لقيناش فيه بقى حاجات الزواج موجودة في كتاب الزواج الإسلامي السعيد عايز أقول حاجة يا جماعة كمان كمان يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم نخليها ليلة التوبة نقوم نصلي ركعتين ونتوب إلى الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونندم ونندم على كل حاجة عملناها ونحاول بقدر الإمكان ما ننامش كل ليلة إلا على توبة دعاء سيد الاستغفار اللي رواه البخاري اللي أنتم عارفينه كلكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره نحاول نقوله كل يوم لأن لو قلناه بالليل ومتنا في الليلة دي نخش الجنة لو قلناه الصبح ومتنا نخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الوقت جري معانا بسرعة ربنا يجمعنا وإياكم على خير وبالله عليكم ما ننساش اوعى حد يغلظ على اي انسان عاصي رفقا بالمذنبين وشوف سيره النبي وحياه النبي ونشوف ان شاء الله عاده البرنامج بكره ربنا يحفظنا ويحفظكم وبشكر كل القائمين على القناه المباركه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.